السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة الحقيقة اتكلمنا عن الموت واتكلمنا عن آه، نعيم القبر وعذابه والأسباب المنجية من عذاب القبر لكن تخيلوا حضراتكم هقول لكم حاجة غريبة جدا النهاردة إن في ناس ماتت وبعد ما ماتت ربنا رجعها للدنيا مرة تانية هل ممكن حد يصدق الكلام دوت؟ حصلت والله وحصلت في أحداث عجيبة جدا هحكيها لكم النهاردة ولذلك عنوان حلقة النهاردة عادوا بعد الموت ان انسان يموت وربنا يقدر ان هو يموت وبعد ما يموت ربنا يقدر ان هو يرجع مره تانية تعال نشوف امثله عجيبه جدا ونبدا بالمثال الاول بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم المثال الاولاني احياء بعض الناس من بني اسرائيل ربنا احياهم بعد موتهم قال جل وعلا اللي هم الناس من بني اسرائيل بيقول بقى عنهم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا مش هنؤمن ليك يا موسى عليه السلام لحد ما تخلينا نشوف ربنا كده قدام عينينا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم وثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني ممكن ما يكونش أحياهم في ساعتها ممكن يكون أحياهم بعدها بأسبوع بيومين ثلاثة بشهر مفيش مشكلة لأن ثم تفيد التعقيب مع التراخي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون إنما في وقفة عايزين نقفها هنا هي قول المولى عز وجل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون تنظرون على إيه؟ إذا كان هم كلهم هتاخدهم الصاعقة فهيموتوا كلهم هينظروا لإيه؟ فقال أحد السلف تفسير في غاية الروعة قال إن ربنا سبحانه وتعالى أخ... جعل الصاعقة تاخد نصهم والنص التاني بينظر وبيشوف وبعد ما عدت الك... الفترة اللي هم ماتوا فيها أحياهم الله عز وجل فرأوا النصف الثاني وهم بتأخذهم الصاعقة ثم يموتون يبقى النص الأولاني اتفرج على النص الثاني وهو بيموت ثم لما أحيا الله عز وجل النص اللي مات دوت خلى النص الأولاني يموت والنص الثاني بيتفرج عليه يبقى وأنتم تنظرون ده كان أول مثال عجيب جدا من ناس ربنا سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم لتكون آية وعبرة لكل إنسان في الدنيا ينكر إن المولى عز وجل قدرته لا تحدها حدود ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا ده فاكر ايه؟ فاكر ان احنا مش هنقدر نجمع عظامك ديت ون- ونخلقك مره تانية ونعيد خلقك خلقك مره تانية ده بصمات صوابع حضرتك ربنا هيرجعها لك زي ما هي بلا نقصان ولا زياده ولا تحريف ولا تبديل. شوف بقى كل 100 سنه بيبقى كام مليار واحد عايشين في الدنيا يعني سبحانك يا رب لحد يوم القيامه اعداد لا تخطر على قلب بشر كل المليارات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى هيرجع بصمة الصابع لكل واحد منهم زي ما كانت يوم ما مات بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ده المثال الأولاني الناس اللي من بني إسرائيل اللي قالوا لسيدنا موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم ما قالش من بعد إغمائكم وإنما قال من بعد موتكم فدل ذلك على أن هم فعلا ماتوا يا جماعة وربنا أرسلهم مرة تانية علشان او بعثهم مره تانية علشان يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الحياه ونعمه العوده للحياه ونعمه الامهال ما هو دام رجعهم مره تانية يبقى معناها بديكوا فرصه ان انتوا تتوبوا سبحان الله ربنا بيقول في سوره المؤمنون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يبقى ربنا اداهم الإمهال مرة تانية أديني بعثتكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وشكر النعمة يكون بالقلب باعتراف الانسان بنعم ربنا ويكون بالجوارح بان الجوارح دي تشتغل في طاعه ربنا ويكون باللسان واما بنعمه ربك فحدث ده المثال الاولاني المثال الثاني رجل في بني إسرائيل على عهد سيدنا موسى أيضا آه، عليه الصلاة والسلام لما واحد اتقتل كان مين اللي قتله كان ابن عمه فلما آه، آه، اتقتل ال- ابن عمه قتله وعشان يلقي التهمة على عيلة تانية راح واخد القتيل وراح راميه قدام باب ناس تانية وخلاهم يو- يتهموا ظلما وزورا وبدات العيله دي تقول او القبيله دي تقول والله احنا ما قتلناهوش والتانيين يقولوا لا ده انتوا اللي قتلتوه ودول يقولوا لا هم اللي قتلتوه قال جل وعلا واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ادارأتم يعني كل واحد يدرأ عن نفسه التهمه ده يقول انت اللي قتلت التاني يقول لا انت اللي قتلت هي دي فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ربنا هيظهر اللي انتم بتكتموه ده كله ربنا هيظهره آه، بكل ما فيه بفضل الله سبحانه وتعالى فأمرهم أن يذبحوا بقرة تعنتوا فربنا سبحانه وتعالى يعني شق عليهم ما دام انتم بتتعنتوا رأى ان سيدنا موسى بيقول لهم اذبحوا بقرة آه، طب آه، ما هي وبعدين ما لونها وبعدين مش عارف ايه يا سيدي ده ربنا بيقول لكم اي بقرة فلما شقوا على انفسهم شق الله عليهم فما وجدوا تلك البقرة بتلك المواصفات إلا عند غلام كان يعيش يتيما وكان لا يملك من الدنيا إلا البقرة ديت وكانت أمه بتقول له حافظ على البقرة دي يا ابني دي مصدر رزق ورزقك فلما عرف ان هم مطلوب منهم ان هم ياخدوا البقره بالمواصفات ديت علشان ربنا امرهم ان هم يذبحوا البقره دي وياخدوا جزء من جسمها بعد ما يذبحوها ويضربوا بالجزء الميت دوت يضربوا بيه الرجل اللي اتقتل فربنا هينطق الرجل اللي اتقتل ويقوم يقول مين اللي قتلني فعرف ان البقره دي مطلوبه عندهم قال لهم لا ابيعوها الا بوزن جلدها يعني بملء جلدها ذهبا يعني هنذبحها كده ونسلخها ونشوف الجلد ده كده يد- يتملي ذهب قد ايه يملها له ذهب فملوها له ذهب وكان هذا آه، ثوابا كان هذا ثواب لهذا الشاب لانه كان برا بابيه اللي مات وكان برا بامه التي كانت تعيش فقالت له هذا جزاء البر يا ولدي ان انت برتني وبريت ابوك فربنا اكرمك وعوضك في حته البقر ديت ان يطلبها بني اسرائيل ان مطلوب منهم اظهار قضيه معينه فحطوا في الجلد كله ذهب علشان ياخدوا البقره ديت خدوا البقره وذبحوها وبعد ما ذبحوها خدوا جزء كده من الفخذ وبعدين مسكوا الجزء الميت دوت ور- وسيدنا موسى قال لهم اضربوا بقى بالجزء دوت اضربوا بيه الميت فضربوه بيه ضربوا ميت بميت فأحيا الله الميت فقال قتلني فلان ابن عمي ثم عاد ومات مرة أخرى يبقى إذا دي كانت آية عظيمة جدا الراجل اتقتل خلاص ومات خلاص وبعد ذلك احياه الله عز وجل بهذه الطريقه العجيبه ان يذبح بقره وبجزء من الميت يتضرب به الميت فيحيا باذن الله ويخبر مين اللي قتله عشان يفضي الخصام بقى والانسان المظلوم يب- يب- يبعد عنه الظلم والانسان اللي الظالم ياخد نصيبه وحقه آه، وجزاؤه في الدنيا قال جل وعلا فكنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون يعني كما أحيا الله عز وجل هذا الميت بجزء من ميت ضرب في ميت فالله عز وجل قادر على أن يحييكم مرة أخرى يوم القيامة ويجازيكم على أعمالكم المثال الثالث هو آه، آه، آه، قصة عزير حينما مر على القرية التي خربها بخت نصر آه، الذي آه، خرب القرية وقتل أهلها وهدم جدرانها وبنيانها وقضى على الأخضر واليابس فمر عليها العزير قال جل وعلا في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها بص كده للقرية لا قرية خاوية على عروشها الناس ماتت والدواب ماتت والس- وال- وال- والاسقف وقعت والجدران تهدمت والبنيان كله وقع على الارض فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فربنا اداله آية عجيبة جدا فأماته الله وفاء للتعقيب والسرعة بمجرد ما قال أن يعني كيف إزاي أن يحيي هذه الله بعد موتها في ساعتها مباشرة فأماته الله مئة عام مئة سنة ثم بعث ثم تفيد التعقيم والت- على التراخي ثم بعث قال كم لبثت ها قعدت قد ايه في ال في ال في, ال في النومه او الموته اللي انت كنت فيها ديت فبص كده فهو لما كان ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه كان الكلام ده كان في بدايه النهار يعني مثلا نقول بعد الظهر فلما رد عليه روحه بعد مئة سنة رد روحه عند غروب الشمس فنظر إلى الشمس فلقى شمس غربت فقال له لبثت يوما أو بعض يوم يعني بل بعض يوم ليه؟ لأن عايز يقول له أنا مت الصبح و وتعسين المغرب خد بالك قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى سبحانك يا رب الوجبة اللي كان حاططها قدامه وكان لسه هياكلها ومجهزها وبعدين بص كده شاف القريه ديت كده بالمنظر ده وقال كلمته ديت الوجبه دي زي ما هي سخنه زي ما هي والميه زي ما هي الماء لم يأسن ولم يتغير والاكل ما اتغيرش ولا تعفن ولا تحلل ولا جت عليه اي حشرات زي ما هو بالملي كانه لسه معمول الان لم يتغير قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس الحمار بتاعه أعزكم الله كان خلاص بقى كان الحمار تحول إلى هيكل عظمي وخلاص كده بقى كمان عامل إيه دايب كده زي التراب فنظر إلى حماري حماري فإذا بالحق سبحانه وتعالى بقدرته التي لا تحدها حدود يأمر ال- ال- الملك يخلي عظام الحمار تتكون فاصبح الحمار آه، آه، هيكل عظم كده واقف على رجلين بعدين فجاه بدا يكسب اللحم والشعر والاعصاب والجلد و لحد ما اكتمل بني- آه، يعني خلاص جسده كاملا ثم امر الملك فنفخ فيه الروح فنهق الحمار باذن الله سبحانه وتعالى فاصبح جسدا حيا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا في قصة العزير حاجة عجيبة جدا مرة على قرية قرية كلها متدمرة وكل الناس اللي فيها حتى الدواب والحيوانات الكل ميت يقول أن يحيي هذه الله بعد وديع فماته الله مائة عام ثم بعث قال كم لبثت بص الشمس لقى الدنيا غربت وهو كان قبض روحه في النهار كده قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أول حاجة ربنا أحياها فيه عينيه علشان يشوف إحياء جسده كله ثم بدأ يقول له بص بقى للأكل بتاعك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس سبحانك يا ربي بدأ الحمار يتكون هيكل عظم يكسى لحم وبعدين جلد وعصب ودم وكل حاجة ثم نفخ فيه الملك آه، آه، آه، الروح فنهق فعاد حيا كما كان سبحان الملك فالمولى عز وجل بيقول له وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير زي ما قلت لحضراتكم دي القرية دي كانت قرية بيت المقدس التي خربها آه، بخت نصر و- و- وقتل أهلها وهدم سقوفها وجدرانها فمر عليها العزير فرأى هذا المنظر آه، المهيب فكان هذا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى المثال الرابع إحياء الطير لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وهل سيدنا إبراهيم كان عنده شك في قدرة الحق سبحانه وتعالى على إحياء الموتى؟ كلا وإنما سيدنا إبراهيم كان يريد أن يباشر وأن يرى كيفية الإحياء أمام عينيه ليزداد يقينا وإيمانا يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين سيدنا إبراهيم لم يكن عنده شك حتى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لم يشك إبراهيم نحن حتى في روايه نحن احق بالشك ب- من ابراهيم وابراهيم عليه السلام لم يشك وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يشك صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى ما قالوش ربي ربي آه اثبت لي انك تحيي الموتى خدوا بالكم اللفظ ما قالوش اثبت لي انك بتحيي الموتى انما قال له ارني انا عايز بس اتفرج قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال خد بالك بقى شوف بقى شوف ال- سبحانك يا رب شوف ال- الايات ماشيه ازاي قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال له طب خلاص هخليك تعمل تجربة عملية ومش أنا اللي هحيي الموتى بقى بنفسي ده أنا هخ- هديك أنت القدرة ديت ش- تمام أو على الأقل مش عايز أقول القدرة ديت أو عايز أو أخليك أنت بنفسك اللي تمارس الموضوع دوت وأنا من عندي أحيي لك الموتى دولت قدام عينيك قال جل وعلا أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير خد أربع طيور مختلفين مثلا وزة وفرخة وحمامة و- وبطة أي حاجة مختلفة عن بعضها يعني قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك خدهم كده و- و- وامسكهم كده أوسكهم تمام وبعدين اذبحهم وقطع جسمهم كل حته في حته الرجل في حته والراس في حته والريش في حته وال... وكل حته حاجه في حته يعني فاهم ازاي؟ فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مسك بقى سيدنا ابراهيم ال- الاربعه ذبحهم وقعد يقطع فيهم الريش في ناحيه والكبد في ناحيه والرجل في ناحيه وده في ناحيه وفرقهم كلهم رماهم كده بعطرهم فوق الجبال ثم دعوهن ياتينك سعيا فدعاهن سيدنا ابراهيم عليه السلام فحصل ايه بدا الريش يتجمع مع الريش والجسم يتجمع مع بعضه والرجل دي ت- تركب في دي ودي مع دي ودي مع دي لحد ما تكون كل طائر لوحده ولكن بلا راس ليه لان سيدنا ابراهيم احتفظ بالاربع رؤوس عنده وخلى كل الاجساد كلها فوق الجبل ثم دعهن ياتينك سعيا جوله ماشيين والراس مش موجوده وهم عارفين هو فين بدلاله وهدايه من الله سبحانه وتعالى لحد ما وصلوا وقفوا قدام سيدنا ابراهيم فبدا يعمل حاجه كنوع من الحيله على الطيور ديت يحط مثلا راس البطه في جسم الفرخه فترفض فيديها راس الحمامه لل- للبطه فترفض فلما يدي البطه راس البطه تركب معاها ولما يدي الوزه راس الوزه تركب معاها وهكذا فرآها مرة أخرى بعد أن ذبحت وقطعت ووزعت على رؤوس الجبال رآها حية أمام عينيه مرة أخرى قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم قادر سبحانه وتعالى على كل شيء ده كان المثال الرابع الجميل على احياء الموتى المثال ال- ال- الخامس احياء اصحاب الكهف وان كان اصحاب الكهف ما ماتوش اماته بمعنى الموت وانما انامهم الله عز وجل وألقى عليهم النوم 309 سنة ليه 309 سنة؟ قال لك هم 300 بالميلادي فلو حسبتهم بالهجري خد بالك يزيدوا سنة لأن في فرق بين أيام الميلادي وبين أيام الهجري فربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم خد بالك بقى 309 سنة فلما قاموا قال جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوم او بعض يوم نفس اللي حصل مع العزير حصل معاهم ان هم آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى القى عليهم النوم بس التاني كان مات القى عليهم النوم الصبح فلما قاموا قاموا امتى برضو المغربيه كده كان عند غروب الشمس فظنوا ان هم يا دوب بس قعدوا الفتره دي كانوا نايمينها وخلاص يعني ولكن ربنا قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة كانت آية عظيمة جدا جدا من عند الله سبحانه وتعالى لأن هم كانوا عايشين في عهد ملك ظالم اسمه دقيانوس ودقيانوس دوت كان بيخلي الناس يعبدوا الأصنام من دون الله وكانوا يخليهم يعتقدوا إن هو إله من دون الله الشباب دول على فكره ودي الحاجه العجيبه كانوا مش شباب يعني همل كده ده كانوا شباب من علية القوم يعني تقدر تقول ولاد الوزراء والسفراء وال... وال... والناس ال- الاغنياء اللي موجودين في البلد ومع ذلك لم لم يرضوا بالشرك والكفر اللي كان الامه عايشه عليه فلما خرجوا في عيد كده لبعض اصنامهم عشان يعبدوه من دون الله الشباب دولت اتجمعوا مع بعض كده وقالوا يعني ان قومنا ليس على الحق تعالوا نعتزل ونعبد ربنا في اي مكان دخلوا الكهف وكان معاهم اعزكم الله الكلب اللي مشي معاهم وفضل على باب الغار وذكر الكلب لصحبته لأهل الإيمان والصلاح فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنة لحد ما مات الملك ده ومات كل الملوك الظلمة اللي بعديه وجي ملك مؤمن ورجل عادل ومحترم وطيب فربنا سبحانه وتعالى آه، رد إليهم الروح في ذلك الوقت عشان يعيشوا وينعموا في عهد هذا الملك العادل وإن كان بمجرد ما الملك اتعرف عليهم وهم دخلوا الكهف آه، دخلوا الكهف فناموا نومة فماتوا على إثرها لكن كانت آية عظيمة من آيات ربنا سبحانه وتعالى الحاجة ال- السادسة والسبعة الأخيرة يعني آه، السادسة آه، أن ربنا سبحانه وتعالى كان يحيي بعض الموتى على يد سيدنا عيسى كمعجزة من معجزات سيدنا عيسى كلكم تعلموا أن سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمة و- والأبرص وكان يحيي الموتى بإذن الله لأن ما فيش حد في الدنيا عنده قدرة على إحياء الموتى إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة من عند الله سبحانه وتعالى فكان سيدنا عيسى أحيانا يأتي إليه رجل فيعرض عليه الإيمان فيقول له مثلا لن أؤمن لك حتى آه، يعني آه، تحيي ولدي ابني ده ابني الوحيد وغالي عندي وتحييه لي فكان سيدنا عيسى كان يستأذن ربه عز وجل فكان ربنا يعطيه القدرة ويأذن له في أن يحيي هذا الميت من أجل إيمان هذا الرجل وهكذا فكان سيدنا عيسى من ضمن آيات الذي والمعجزات اللي ربنا أيده بيها عليه الصلاة والسلام إن ربنا كان بيعطيه قدرته قدرة عجيبة جدا على إحياء الموتى وأحيا سيدنا عيسى عدد كبير جدا من الناس وكانوا سبب إيمان أه- الأسر بتاعتهم أو أهلهم وكل ده كان بإذن من الله سبحانه وتعالى وبقدرة من الخالق سبحانه وتعالى رقم سبعة الأخرانيين الذين فروا من ديارهم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خايفين من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وبرضه ثم تفيد التعقيب مع التراخي لأنه أحياهم بعد 8 أيام هتشوف القصة دلوقتي إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إيه حكاية الناس ديت؟ حكاية الناس ديت إن هم كانوا 70 ألف واحد من بني إسرائيل والحقيقة طبعا بني إسرائيل كان فيها العجائب كلها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كانوا 70 ألف واحد والملك بتاعهم دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله فجبنوا وخافوا من الموت فهربوا فألقى الله عز وجل عليهم الموت فماتوا جميعا ثم أحياهم بعد 8 أيام لعلهم يشكرون الله عز وجل السؤال اللي عايز أسأله لحضراتكم يا ترى لو مت دلوقتي ورجعت تاني هتعبد ربنا ازاي هختم بس بالقصه الصغيره دي سيدنا الحسن البصري في يوم من الايام لقى واحد على معصيه وما بيطعش ربنا ومش عايز يصلي فماشي معاه فلقى جنازه معديه قال له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان يا ترى ماذا سيصنع قال له سيكون من احسن الناس صلاه وعباده وصله للرحم وبر للوالدين قال له فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت ولا هو لازم اموت واقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيتقال لي كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون تعالوا النهارده نتخيل ان احنا متنا وربنا احيانا دلوقتي تعالوا نبدا صفحه جديده مع ربنا ونتوب الى الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
do do